أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الأربعون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الدار لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا وأوصلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعل الله عز وجل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا إلا نجحته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه اللهم اعصم إخواننا في البدنة والهرقل اللهم قو عقيدتهم عقيدتهم اللهم ثبت ايمانهم اللهم قو يقينهم اللهم اسحب عزيمتهم ثبت الارض من تحت اقدامهم انزل الارض من تحت اقدام الصرب المعتدين اللهم اخذ الصرب عددا واحصرهم بددا لا تعط منهم احدا اللهم انصرهم يا رب العالمين وانصر اخواننا المسلمين هناك يا اكرم الاكرمين اللهم من اعان الصرب فخذه اخذ عزيز مقتدر اللهم اهلك كل من اعان مشركا على مسلم يا رب العالمين اللهم كن مع اخواننا في الصومال الشقي اللهم اطعم اخواننا في السودان الشقي اللهم اطعم الجائعين في كل مكان اللهم حول خوفنا امنا وهزيمتنا نصرا وفرقتنا جمعا واضطرابنا كثيرا وعرينا كسا اللهم وضلالنا هدى يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قبل ان نبدا في درس اليوم اكرر ما قلت من قبل يعني ارجو من ان كان الاخوه لسه الامريكان قاعدين بره احنا مش عايزين جوشه لا نريد عند مسجد اسد بن فرات اي نوع من الجوشه اولا جاي يسال الموردين بره والاخوه ايه رايكم في امريكا؟ ايه يعني راينا في امريكا؟ بنحب امريكا وبنموت في امريكا ابدا نحن نمقت امريكا ونكره امريكا وسوف نظل نمقتها وندعو سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين. وان شاء الله يعني اطمئن من باب يعني كما يقول القران وعد الله الذين كفروا والعياذ بالله مثلا نار جهنم مع ان وعد في ايه؟ او عدا اصلا ها التهديد في صوره ايه؟ صوره تهنئه يعني. فانا يعني بقعد او اهنئ الامريكان على انه بعد ان شاء الله يعني سنوات قليله لن تطول سوف تلحق امريكا بثالثتها بالعكس دي وعندي من استقراء التاريخ ما يقول ذلك وعندي من المسلمين وشباب المسلمين رغم ما نحن فيه ربما من فرقه وشتات وتصدع وفقر وغلاء وبعد يعني الى حد ما عن كتاب الله وعن شرع حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الغد القريب للموحدين المؤمنين ان شاء الله رب العالمين. ليه بقول الكلام ده؟ ده مش امانه وانا قاعد على الكرسي واصدقه له. هذا هذه كلمه التاريخ والتاريخ لا يكذب. التاريخ لا يكذب. قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى كلمه ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقالنا أن الطغيان قد حدث فهذه بداية النهاية
اولا نمره واحد
الجيل الذي في أمريكا اليوم الذي سوف يمسك الراية بعد سنوات هو جيل مهزوز نفسيا وعصبيا وسبحان الله عقديا اولا اللي عنده انتماء لامريكا لان ما فيش واحد امريكي يقول لك انا امريكي لا يعني هو ما عندهمش مساله الانتماء مساله الوطنيه مش موجوده عندهم يعني انت عندك الراجل يقول لك انا من بلد الفلانيه من المنوفيه انا مش عارف منين من اسيوط انا ليه لان فيه هنا انتماء للارض هناك لو مش من الارض دور على جده من فوق جماعه شويه عصابات ها راحت اتلمت وعملوا الدوله وعملوا الدوله فبس الغطا اللي من فوق ده متغطي نتيجه قوانين صارمه لكن لو سبت في الغطا تجد الانحلال والفسق والفجور والرشاوى والانحراف والكذب وكله سبحان الله مجتمع يغلي من داخله وسوف ينهدم قريبا ان شاء الله رب العالمين. فالجيل الماضي اللي هو جيل الحرب العالميه الثانيه الجيل بتاع مسؤوليه شويه. الجيل اللي كان بيحكم لغايه بوش كان جيل بيتحمل مسؤوليه انه حضر الحرب واكتوى بنارها وكان دربته الحرب على التحمل اما الجيل الحالي ده جيل دلوع قوي، جيل بقى مليء بالامراض التي آه، نتيجه الانحرافات والفسق والفجور والبعد و- وبعدين سبحان الله امريكا اليوم تمثل واحد بلطجي في العالم بالظبط زي ما انت داخل بيتكم واحد تحت بير السلم ماسك الشومه وراح خبطك في الضلمه بس خلاص امسكوا بقى كنت بقى خلي بالك هي امريكا بالظبط كده قال قال ايه؟ قال فكر آه، العراق انه بس آه، فكر نوى ربنا ما بيحاسبش على النية ان ان ان الواحد هنا يقول له حاجة وما يعملهاش ربنا ما يحاسبه. امريكا بقى حاسبت العراقيين على نية قتل بوش سبحان الله. وتتحاسب على النية طب ده بقى ان شاء الله نية السودة باذن الله رب العالمين قريب سوف تنتهي امريكا ولا تبقى لامريكا قائمة ولن يقوم في الارض الا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. فالشباب المسلم بفضل الله رغم ما فينا من تفرق او شتات او هذه صورة مؤقتة مؤقتة ما تبصش للحضارات في جيل ما تبصش للحضارة في جيل من الأجيال الجيل ده قد إيه؟ 60 70 سنة 100 سنة لكن عمر الحضارات قد إيه؟ ها؟ يعني إذا نظرت إلى التاريخ من 1400 سنة واحنا دخلنا في الغزوات من الاسبوع الماضي وهنشوف النهارده ان شاء الله مع غزوه بدر باذن الله يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام يا رب واعز المسلمين. شو المسلمين كانوا ايه؟ كانوا ايه في مكه؟ كم كانوا يساوي المسلمون في مكه؟ ولا حاجه. شويه ناس غلابه تعبانين بيعذبوهم عند الكعبه وبيجروهم على الرمضاء ها في خلال سبحان الله اقل من 15 سنه ها كان بكلمه التوحيد في جزيره العرب اليد الطوله ثم لم يمر 30 عاما وهي عصر الخلافه الراشده منذ ان تولى ابو بكر حتى استشهاد سيدنا علي ب 29 سنه وسبع شهور بالظبط يعني مده الخلافه من من منذ ان آه، انتقل الرسول للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا علي بن ابي طالب ويوم ان استشهد في 17 رمضان خلي بالك دي كانت 29 سنه وسبعة اشهر مدة الخلافة الراشدة دي سبحان الله هذه المدة كان الإسلام وراية الإسلام ترفرف من آه، شرق الخليج العربي هناك عند إيران وأفغانستان وجنوب الاتحاد السوفيتي سابقا إلى المغرب العربي إلى أفريقيا إلى أن وصل في أيام موسى بن نصير أن كان المسلمون على بعد 300 كيلو متر من باريس ولولا مرتفعات الألب إلا التي كان عليها الجليد توقف موسى بن نصير وتوقف طارق بن زياد وقال يا رب لولا هذه الجبال نحن لا نحن لا نعلم أهناك أناس نعبر إليهم فندعوهم إليك يا رب العباد أن ليست هناك أمم فندعوها إليك يا رب العباد يعني إذا في خلال 30 سنة كان سبحان الله الإسلام قد بسط يده على أرض البسيطة كلها وسوف يعود للإسلام مجده مرة أخرى لأن هذه علامة من علامات الساعة أن يقوم الإسلام قويا وأن يصير شامخا وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن يذل هؤلاء الجبابرة الذين يحاربون الإسلام ويحاربون كلمة التوحيد إن شاء الله رب العالمين للإسلام ولرب الإسلام ولدين الإسلام ثم اريد ان اقول اننا يجب ان نحزن على اي مسلم يصاب باذى في مصر او خارج مصر من اي صنف اي حد يؤذي مسلم يجب ان نشعر نحن بالاذى ما نفرحش ابدا ان الامريكان ضربوا اخواننا العراقيين نعم نحن لا نقر المجنون بتاع العراق على ما يصنع ولكن ليس معنى هذا ان الشعب العراقي المسلم الموحد يضرب واحد مشرك واحد كافر لا يتقي الله ولا يعرف رب العباد ايه ض- ذنب الاطفال الصغار ايه ذنب النساء ايه ذنب الناس هناك المسلمون الموحدون حتى وان كانوا عصاه حتى وان كان المؤمن والمسلم عاصيا فهو اطهر واشرف عند الله رب العالمين من اي كافر مهما صنع. آه، المؤمن لان في قلبه كلمه التوحيد ولو وضعت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض وما فيها في كفه لرجحت كفه لا اله الا الله فاللهم انصرنا واعزنا بالاسلام واغننا بالافتقار اليه ولا تذكرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. في كلمه بس ايه مقدمه كده تعليق على احنا مش عايزين دوشه بره ده. مش عايزين بقى كل يومتين يجيب لنا دوشه او نخش احنا في الايه؟ في المكتب ده. تمام. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن مقدمه لغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف راينا ان الرسول عانى في مكه وعانى كثيرا مع المشركين ومع اعداء الدين الى ان اذن الله له بالهجره الى يثرب. يثرب اللي هي تسمى النهارده بايه؟ المدينه المنوره اسمها يثرب ليه؟ لان اول واحد سكن في هذه البقعه كان يسمى يثرب ابن حقان ابن سام ابن نوح يعني الحفيد الرابع لسيدنا نوح كان اسمه يثرب وسكن في الحته دي فسميت المدينه باسمه آه، اسمها كده ثم سماها النبي اسماء اسمين سمت اسمين بعد كده المدينه المنوره لانها نورت برسول الله وانارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابه اليها واقامه الدوله هناك وسميت بصيبه او طيبه اه لانها صابت او صاب المقام بها وانت لما تعرف في المدينه تجد العبث الهواء بتاع المدينه حلو الهواء نفسه ها شوارع المدينه حلوه ناس المدينه سبحان الله يعني ناسها بشوارعها ببيوتها بمعاملاتها بالمسجد النبوي له طبيعه خاصه هذه مدينه رسول الله وكان سيدنا الامام مالك ما يركبش في المدينه ابدا حاجه دابه ويمشي في الارض ويقال انه كان يسير حافي القدمين في المدينه ليه يا امام ده الهجر؟ يقول لعل قدما توافق قدما لرسول الله يمكن يمكن ها يمكن يحصل خير شوف سبحان الله وسيدنا ابن عمر جه في المنطقه كده وماشي في المدينه دار بمادته دورة يعني يقصد الدرجة اللي كده ايه 360 درجة ماذا تصنع ابن عمر؟ غريبة لفيت كده لفة قال رأيت الرسول هنا يدور دورة كاملة عمل حكاية غير ما يفهم الدور يفهم واحد الصالحين اتعزم عند جماعة سيدنا سهل الله يرضى عليه ابن عبد الله جماعة بطيخ ما رضيش ياكل ليه؟ البطيخ حرام والله واخد حقن صبغه دلوقتي بتجيب الامراض ولا زي اللي بيعملوه ده حمار وحلاوه لا ده حمار وندامه ما فيش حرام دول حقن اياه تاكل من هنا المشكله بتاعتك ربنا يستر المهم ممكن تصبر على البطيخ ها خلي بالك انا في الشيخ نصبر على البطيخ ونصبر على الخوخ ونصبر على كل زارع وكل صاحب مزرعه يضع نوع من المبيدات في مزروعاته اي مبيد باي طريقه بدون علم وباي كميه بدون تقنين فهو اذا اصيب اي مسلم بمرض فهو في ميزان سيئات صاحب المزرعه يوم القيامه. وهو يقتل الامه باسرها. لما تصاب الامه بكذا لو تصاب الامه بامراض كثيره زي ما احنا شايفين يبقى اذا كل هذا كان هؤلاء يقومون على قتلنا. يقوموا بقتل الامه فيجب على اهل المزارع ان يتقوا الله رب العالمين واللي عنده مزرعه فراخ برضه بيدي الفرخ هرمونات اديه حبوب منع خلي تديك لحمه والعياذ بالله رب العالمين تاكل الفراخ من هنا بتاع انت لو آه، يعني كان زمان من زمان قوي يعني اولادنا احتمال هيدرسوا من ضمن ال- الحيوانات والطيور المنقرضه كان في حاجه اسمها فرخه بلدي خلي بالك انت اكيد هنتدرس في الكتب قريب ان شاء الله وكان لها ديك له عرق احمر طائر كده شكله حلو ويجي يوم الفجر فوق يا اخوان البيت بتاع الفراخ الدفاعيات يأذن الفجر هو انت حتى جاي من بره برضه يعني لا يبقى ما عندكش التوحيد لا اله الا الله اما دي غريب والله سبحان الله هو ده هو ده جد بقى فرخه لا اله الا الله فين الكلام ده؟ وتجيب للولاد فرخه بلدي في البيت تاكلها لهم ياكلوا يقول لك ايه دي؟ يا ابني عشان اتعود الولد على الغلط ليه الصح؟ ده غريب عم جاب الرب انت لما تيجي تحكيها بدعه عند الناس تقول ايه يا عم ده؟ ايه الصوان العادي ده؟ لك الله الله الله الله الله انت تغير السنه يبقى صار الصبيان عنده ايه؟ سنه وصارت صح اه بدعه وخطا سبحان الله نفس القضيه فيتقي الله اهل ال- المزارع في ال- البلاوي اللي بياكلوها للفراخ ها والهرمونات اللي بتعمل الفشل الكلوي والالتهابات الكبد وامراض الدم نسال الله ان يكفي مرضانا ومرضى المسلمين كمان بتوع المصانع المره بقى ما دام انت ايه دخلت على الخط خد المره دي فالمصانع اللي بيعملوا لاولادنا الحلويات وال واللبان والشوكولاتات والكلام ده ويحطوا الحاجات اللي هي ما فيهاش المواصفات العلميه الصبغات الالوان كل دي ضرر على جسد ابن ادم فالواد عينه طالع مخوف لا احنا عايزين نجيب قوي شويه عايزين نجيب يشيل من القوه فليتقي الله كل من يتدخل في مسألة غذاء المسلمين يجب أن يتقي الله رب العالمين لازم ياخد باله من دي أوي فأنا سأله هو عن البطيخ حرام قال لهم لا مين اللي قال؟ ما حد قال البطيخ حرام ما بتاكلش ليه؟ قال ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله يعني الرسول كان بياكل ازاي؟ يا ترى بالايد كده ويحط البذر ولا اللب في ايده الشمال ولا كان بيطلع هو مش عارف الطريقه بتاعت الرسول كان بياكل فيها، راح ده بيتحرى ال- الدقه، او لو واحد من ايامهم بقى كان قاعد معانا يقول لك ايوه مش بقول لكم متفرج يقول لك يقول لك قال ايه الراجل حر على وقت البطيخ ده سيدنا سهل يا سيدي وحر ما كانش بياكل البطيخ لان ما بلغوش لان انا بلغنا كيف كان ياكل التمر صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه؟ فالاول ما يجي الرطب انت من الواجب اي اكل بتاكل مع اخوانك كل من قدامك نفرض ان طبق واحد كلنا بناكل فيه فكل واحد ياكل من ايه؟ من قدامه الا تستثنى في ذلك طبق الفاكهه ممكن تنقي ممكن ايه؟ تختار بس مش تختار ثلاثة في ايدك واثنين في الشمال وثلاثة في بقك لا يعني اختار الثانية لما تاكل البقك الاول خلي بالك وكان في شيء غريب قوي بيصلى معانا هنا مره وزعل قوي ها انا ما اقراهاش ان سيدنا انس كان ما بيرضاش ياكل مع امه يعني ثابته في التاريخ بس ما اعرفش هو عشان ما اقراهاش يبقى مش ثابته سيدنا انس الله يرضى عليه اشتكت امه لرسول الله انس ما بياكلش معايا يا رسول الله ليه يا انس قال اخشى ان تمتد يدي لشيء في الصحفه طبق يعني نظرت اليه عين امي فاكون عاقا لها. كيف اخد حاجه عين امكم جت عليها؟ وانا مش واخد بالي. لا. اوعى واحد يكون مثلا مراته قوية على امه ولا حاجه يقول لك الحمد لله ادينا باب اهو كل امه تقول يا ابني بتجيب تاكل عندي ليه؟ اقول لها شوف سيدنا انس كان بيعمل لا يا حبيبي أنا اروح بارك عشان امك بتحب كانت ماتت رحمهم الله جميعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. آه، ال- ال- سيدنا الحبيب ياخد التمر ياكل بايده اليمين ويحط الناس في ايده الشمال. يجي ال- الناهج اللي ماشي ها اللي خلى الشجر كان بيسلم على سيدنا رسول الله والحصى كان بيسبح في يد رسول الله المات وهو معدي بقى الحبيب المصطفى يعدي من عنده فرسول الله يديله ايده الشمال كده يجي المعيد يحط في الجمل حنانا من رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم فبلغنا كيف كان سمعه من فوق الاكل صلى الله عليه وسلم كان يحط رد الشمال ويقعد عليها وينصب رده اليمنى خلي بالك واحد يقول لك ازاي وانا اللي وريتها لك انت طب واللي بره أه، لكن المهم يعني يعني يقعد على رجل الشمال خلاص انا رجل الشمال يقعد عليها وينصب به ويقعد واحد يقول لك ايه طب انا مني لو عملتها انت يا سيدي دي هيئه اكل ما احنا ما قلناش سنه احنا بنقول هيئه طعام كان الرسول يقعد كده وثبت علميا ان من جلس هذه الفسيولوجيا يعني ان من جلس هذه الجلسه بالاكل لا تتعب معدته. ها؟ امال يعني الرسول الرسول هيستريح منه حتى. انت بس خد ال- ال- ال- السنه عن رسول الله ده تفهم العله او ما تفهمش. امام ابو المؤمنين يقول لك اه ما اليمين ده حلو في كل حاجه اه ماشي اليمين حلو في كل حاجه فانا المفروض يحبوا التيامن في كل شيء لكن عشان الكلم رغبه متحركه داخل الجسد اي نعم لو نمت انت على شمالك الكلم يتحرك ويضغط على القلب اللي في الناحيه اليسرى فيبتدي يبقى الضغط بتاع دم الدم بتاع القلب القلب بيعمل مجهود اكثر لان عليه حمل منتبض وبقيه اجزاء الجسم اللي جوه الملحقات بتاع القنوات اللي جوه الحاجه الاجهزه بتبقى باقه على الايه؟ على القلب اللي على الشمال انت لو نمت على اليمين يبقى القلب من فوق فبيضخ الدم براحته فما يتعبش القلب يا سلام يا رسول الله دخل كليه الطب ولا درس الدكتور ولكن لا ينطق عن الهوى يفضل في الميه يتكل ناحيه الشمال ليه؟ لان الفضلات بتجتمع ايه؟ ناحيه الشمال اكثر ودي بالاسهل في عمليه الاخراج يبقى انت عليك انك تاخذ سبحان الله ايه؟ واشرب الماء على ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث دفعات إذا انت تقيم القل على بقك تنزلها حفيدك كان لم تغلب الان لا يشرب وكان يمص الماء مصا ولا يعبه عبا صلى الله عليه وسلم يعني ما تحت بقه كده زي ما بيعملوا راح ولا حط انت بقك تحت ال- الحنفيه لا كان يمصه مصا وانت لو شربت قدام واحد في المكتب مصا يقول لك انا يقول لك فلاحا ها واحنا بطل الا من ساعه ما- ما ظلمنا الفلاح ما كان بيفلح الارض كان بيطلع لنا خير المهم فلتتمطه مصا ولا تعبوه عبا وتشرب على ثلاث مرات بسم الله اول مره خلص تريح دلوقتي الحمد لله بتدي انذار للمعده انت جاي عطشان من بره هتفوت الساعه 3 من شغلك الساعه 4 داخل الحر عايز توضى تنزل تلحق العصر داخل حراق روح فاتح البتاع وتحط ميه وتتلح اشرب الاول شويه وريح الحمد لله يا رب العالمين وبعدين تكمل تاني تريح الحمد لله تكمل تالت كل دي سواء في ميزان حسناتك يا مرتاح وشوف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام انك تشرب في الصيف اشرب الماء البارد يعني مش ميه دافيه ليه؟ قال لكي لا تحمد الاعضاء بكذابه لان لو شربت ميه دا- سخنه جايه من الخزان من فوق والعياذ بالله لو انت حران الحمد لله على كل حال يلا بقى لكن لما تشرب ميه ساقعه في الصيف كده تقول الحمد لله يا رب العالمين الاعضاء نفسها كلها ايه؟ بتحمد يا سلام يا سلام بس الصحابه درجات ثانيه بقى يوم حر شديد سيدنا عمر عطان جابوا له ميه فهو حطه في الميه شويه في رقبه السكريات لما تتحط في الميه تخفض درجه الحراره تخفض درجه الايه؟ الحراره فسيدنا عمر حط الميه على فمه فليه قال لها ايه؟ الميه بارده ساقعه راح سابها ما رضيش يشرب ايه يا امير المؤمنين قال لا اريد ان يقال لي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ده واحد بيخزن كل حاجه فين؟ قدام قدام ده عمر بن الخطاب بقى ما انت يعني اللي فوق قوي ده احنا بنتكلم على الغلابه اللي ده حالتنا الايه؟ يعني ال- النص نص يا ريت نص نص المهم وحدوه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى يثرب التي سميت بالمدينه او طيبه او طيبه وبعدين لابد قبل الدخول في غزوه بدر في أربعة أمور نتكلم فيها. أول شيء اللي احنا بنفتقده عملية المؤاخاة. هنتكلم عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الصلح بين الأوس والخزرج. بناء المسجد. بناء السوق. مين أوي؟ مين أول رابعة دي اللي هي بتغفل في كتب التاريخ والسيرة. اول حاجه سيدنا رسول الله عملها الحرب الخزرج من اكبر قبيلتين في المدينه حرب وصراع وقتال وكراهيه فلا بد عشان يؤمن المجتمع تختفي منه الكراهيه لازم الاول الحب يوضع في قلوب المجتمع عشان المجتمع ما دام يحب بعضه يبقى يمشي لقدام المجتمع يكره بعضه خلاص ما دام تحب له واحبك يبقى ايه؟ يبقى ابلع لك الغلط بعد الكراهية بينه وبينك يا عم ما نتفقش ولذلك لما صلح الأمر بين الأوس والخزرج أبي جبهة شديدة في استقرار واستتباب الأمن داخل المدينة تبقى أنت راكب الأتوبيس وحر وزحمة تلاقي واحد راكب عربية بص عليه كده من الشباك ده عربية حلوة شكلها حلو كده حرامية على طول طب ما يمكن مش حرامي ها ما هو حاجه من الاثنين هو يا حرامي يا ايه يا مش حرام فلوسه وفلوس ابوه مثلا يعني ها يبقى انت هنا دخلت وثلاث تحليلات غلط اغتبته ووصفته بما ليس فيه ثم حقدت عليه فلم ترضى بما قسم الله لك ادخل جوه الراجل اللي معاه العربيه ده تلاقي مراته مطلعه منه وعياله متفتحين في المدارس وسبحان الله عنده كبت وعنده ضيق صدر وعنده امراض نفسيه وعنده سكر وعنده تصلب شرايين وعنده روماتيزم في وعنده نقره وممنوع من الاكل وعنده ادويه وعنده مشاكل والضرايب حافظ عليه والتامينات بتجري وراه و... يعني تقول لا الحمد لله هنصرف 300 وانا حر حكيت لك واحد من مريدي المسجد ربنا موسع عليه عنده قصه غلبانه قريبته بيبيع كل شهر مبلغ خلاص والست قناعه ربنا الست بدات ايه كل ما تروح تزور قريبها ده ربنا موسع عليه تقول ياه عندكم دلتين اعملوا جاي تدينوا واحد لا حاضر عندكم تلفزيونين طب اديني واحد حاضر ايه ده ثلاث تلفزيونات طب عايز واحد بهذا المنطق جاي يشتكي لي بيقول لي ما تدخلش عندنا في مش تمشي من هنا يجب له خناقه مع الوليه مراته يعني يا العيال في حاجه تحصل في حاجه تتكشف يعني ده لو تحصل في البيت خلاص اعمل ايه؟ قلت انت زكاه مالك قد ايه؟ انا زكاه مالي يجي 11 12000 جنيه ده كان من مده من كام سنه 12000 جنيه قلت له تعالى على زكاه المال ولا خدها 12000 جنيه دول تجيب لي ثلاجه تجيب غساله تجيب شقه تجيب اللي يعجبك خدها وانا بفضل الله يعني كنت حاسس كده ممكن ايه اللي يحصل راح الراجل عمل اللي انا قلت له عليه واخد 12 12000 جنيه الست عمرها ما بيدخل 12 جنيه طب هو قاعد بتاع الراجل مطلع خيرته اخويا كده ايه ده؟ قال لها يلا خد الفلوس دي وبعترض بقى هات اللي يعجبك وانا ببص على الثلاجه بتاعتي وانا على الغساله بتاعتي اربع ايام وجت الست حاج فلان منعت خد يا فلوسك ليه؟ انت مشيت من هنا اولا انا ما نمتش من ساعه انت ما كنت عندك رمار دي نقطه يعني كانت هي قاعده في اوضه فوق السلامه مفتوحه هيدخل اللي هيدخل هياخد ايه؟ ها؟ هو انا الغلاوي؟ الدم مفتوح ها؟ زي الراجل الحرام اللي طلع عليه خطر تحت شجره كده بيجي راجل كده في الشارع وشجره راجل نايم على الرصيف كده تحت الرصيف وهو نايم على الرصيف فاهمه انت سمعت كده؟ ايه اللي عرفت؟ المهم ما لقيش سجون ولا ملقي مش واحد من غير الحرامي ما هو خايف ان حد وهو قالوا حد يعدي يمسكه ولا بتوع الدوريه الراكبه ولا الناسيه ولا الصعيد ها تحصل حاجه ولا قال لك خلاص بعد ما كنت كله وقع ب بحضربه برجله وتاني صحيح المصيبه ان بيقلبه التاني مين؟ عشان راح ضربه برجله فضلت كده تديها شكلك نايم وعامل ومتسخر ومفيش في جيبك ولا مليم راح راجل فاهم قال له ما عشان كده انا نعسان طب لو تجيبه 1000 جنيه يجيبه لهم من ايه؟ كل شيء حط عليه كده شو انت انت رابط اول الشهر بعد ما تطلب الفلوس بترجع تاكل صح ولا لا؟ خايف من ها ولو انت راكب كده تستنى الاتوبيس فاضي وتاخد من اول خط الف جنيه اه ايوه يا عم ده مرتب ما ده احنا ناكل منين؟ ناكل كوب بقيت الشهر ولا خلي بالك فوق سبحان الله العظيم بس انت عرفت بقول لك ايه؟ انت مشيت من هنا قعدت اقول ايه؟ يا ترى اعمل ايه؟ اضرب الاوضه واجيب ثلاجه وسجاده وتلفزيون صغير ولا لا اروح في شقه اوسع ادفع لي 3 4000 جنيه مقدم واخد شقه باوضتين وصاله لا لا لا لا بلاش دي انا جيب تلفزيون كبير وثلاجه وفيديو لا لا لا بلاش الحكايه دي انا جيب قعدة كبير اجيب اجيب مخها كان يحصل له شلل اجي اخد فلوسك واقول كل شهر تديني المبلغ اللي بتديهولي وانا قانعه بما قسم الله لي والراجل اقسم بالله قال ما ضربت بعد كده ولا حصل له مشكله خلاص اقتنعت قنعت بما ايه بما اعطاها رب العباد ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اه لان نعمه الرضا دي نعمه نعمه لا بعدها نعمه اللهم اجعلنا من الراضين يا رب. فآقى وقد أصلح بين المهاجر بين الأوس والخزرج. وبعدين النقطة المهمة آخى بين المهاجرين والأنصار. المعاقبه غريبه قوي دي غريبه ما حصلتش في التاريخ لا من قبل ولا من بعد حصلت في هذه المدينه الفاضله مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق واحد جاي مهاجر شوف احنا غلا- الغلابه اخواننا واهلنا اللي هم اللي بتوع ال- التوحيد بتوع السويد والخيل لما تهجروا ويجوا يعني يحطوهم في فرق لوحدهم وناس تكش منهم وتخاف منهم يا عم ده مهجر يا عم ده هتطلعوا مش عارف لا اله الا وكانه جاي من ايه؟ بس الكوكب اخر عنه مسلم مسلم له حق الايواء وله حق النصره وله حق ان اقم بجواره ولانه ممكن انا اتعرض لنفس المحنه اللي هو اتعرض لها المهم كان يجي المهاجر المهاجر الرسول يقول له ايه اعدى ادي المهاجرين قاعدين وادي الانصار قاعدين يا فلان انت وفلان اخوان في الله خلاص ويأتي الارض رسول تحت باطل فخم به ويحبون من هاجر اليهم يحبه وبعدين هو واضع على البيت اللي بيقول لك ايه انا عندي بيتين حلوين اهو اختار البيت اللي يعجبك وعندي جنينتين ولا ثلاثة اختار الجنينة اللي تعجبك وعندي متجوز ثلاث ستات ولا أربعة شوف تحب تتجوز مين احنا نطلق وده شوف انت اتغفيت يقول لك الله هما كانوا زمان برضه بيتجوزوا آه، أكثر من واحدة ده هو أصلا الإسلام جاء ليقيد لا ليعدل يعني جاء الاسلام وبعض من الصحابه عنده عشر من النسوه يعني جاء الاسلام وبعض الصحابه كان متجوز عشره الاسلام جاء له ايه؟ اربعه بس واحد غلبان يقول لك هو انا قادر على واحده في النسوه الله يعينك ويعينها عليك برضه والاعرابي اللي شافه لصاحبه حكى لنا عنه قال انا شفت واحد مره طلق خمسا من النسوه في يوم الراجل كويس اللي بيتخرج فبيطلع اثنين يطلع ثلاثه يطلع اربعه ثم خمسه جت منين؟ اما انا احكي لكم الحكايه واحد جاره كان متجوز اربعه بيلاحظ ده. رجع بقى حريقه في البيت اتاري الاربعه ايه؟ شابطين في بعض دخل انا اترفعن اصواتكن ويسمع الناس ان في بيتي ضوضاء ليه؟ ما الراجل الراجل مات ولا ايه؟ فيش رجاله في البيت؟ انت ايتها الكبيره انت يا نمره واحد انت قلت الفتاه انت عامله رئيس انت طالع الثانيه جعلت صحيح مضرره بس كلنا في الهم شرقه يعني يبقى اعداء لما يتجروا مع بعض في زنزانه واحده ها يعني مثلا تلاقي ده مثلا مثلا يعني ده جهاد وده اخوان وده تبليغ ودعوه وده مش عارف تكفير وهجره وده اخوه كله الكلام في حته واحده يبقى حبايب ما لا ما احنا بقى ساعتها بقى ما ولا ايه؟ المهم خليك انت في الثاني ها الزوجات فالثاني بقى الثانيه بتدافع عن اختها بقى يا راجل تطلق وانا هاجي اختها تعال حلوه المره ولا قال لا اتدافعين عنها الحق بها يلا اتكل على الله اتكل صلى الله عليه وسلم ما دام هي بدات بالواحده واثنين يبقى ممكن يخش ايه يا رجل أريد تطلق قال لها قبل أن تكملي كلام الحقي بهما يلا مع السلامة مش ناقصين ها والرابع نفس القضية جارته سمع الجلسه دي كلها اتجننت من ورا الحيطه يقول له يا رجل يا لوكا يعني ده كلام يعني الاصل تطلق اربعا من زوجاتك في وقت واحد ساعه واحده تطلق اربعه قال له وانت طالق ان رضي زوجك فجوزها من الناحيه الثانيه القدربي القدربي اتاريه كان ايه؟ مزنوق يعني عايز حد يزوقه طيب الله يرضى عليك يا سيدي. يبقى مسألة المؤاخاة دي مسألة غريبة في التاريخ مسألة أن واحد ينزل طواعية عن نصف ماله لأخيه وعن بيته لأخيه فين دي؟ فين دي؟ سبحان الله يعني أنت من الواجب من الأخوة أنك تسدد حتى إن أخطأ أخوك تسدده مش تهاجمه لقيت اخوه غلط في حاجه المسلم مش تعمل له بدله انصحه في الله مش تديني نصيحه قول له يا فلان كان بلاش من الحته دي كان بلاش من المساله دي كان خلاص والمساله تبقى صافيه لكن تروح من وراه وتضرب قضيه ايه اللي تكسبه لما يهدم اخاك اخوك المسلم لما يتهاب وانت تتهاب بعد كده تدور عليك انت لان احنا بنقوي بعض يعني المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان كالبنيان يسد بعضه بعض لما تسحب واحد من السطح السطح يتخلخل فان كان واحد في السطح غلب على السطح واقف جنبه ما تهدوش لا وخلي ولاءك لله وللاسلام لا لجماعه معينه ولا لفرقه معينه عايز الولاء يبقى للاسلام لما الاسلام يحارب تقف لما الجماعه اللي بتتبعها حد يقول عليها كلمه كده يقول ما يهمك ايه المشكله المهم يكون الولاء للاسلام اولا وليس لجماعه او فرقه اللهم اجعل ولاءنا لدينك يا رب العالمين المؤاخاه بين المهاجرين والانصار اعظم يعني رساله حب في التاريخ كله ثم بعد ما اصعب الاوس والخزرج وبعدين آه، آخى بين المهاجرين والأنصار قعد يؤاخي بقى فلان مع فلان فلان مع فلان فضل سيدنا علي علي بن أبي طالب وأنا يا رسول الله أنت نسيتني ولا إيه؟ ده بت- ما أنا بتأخذ الناس مع بعضها وأنا رحت سجن قال أنت أخي في الدنيا والآخرة يا سلام يا سلام درجة بقى عالية أوي ها، رضي الله عنه بعد ما آخى بين المهاجرين والأنصار بنى المسجد المسجد النبوي بني 100 ذراع في 100 ذراع يعني مساحته مساحة المسجد كانت تقريبا 75 متر طول في 75 عرض يعني تقدر تقول ما يقرب من 6000 او 5600 متر يعني قد مسجد اسد بن فرات بجنينته مره ونص يعني اذا كان مسجدنا ده مثلا سدان ما يقرب ل 4000 متر فمسجد رسول الله اللي اتدق على السدانه كان مساحته كده بالظبط ر- ذكرت كتب السيره انه كان 75 متر طول 75 متر عرض فلما تضرب 75 في 75 تقريبا تطلع حاجه 5000 وشويه او 6000 يعني حاجه في الحدود ده مش ايه مداريس في الحساب المهم انت كده براحتك بعد كده فهذه هي مساحه المسجد المدينه نفسها بقى ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالضبط حدودها على قدر مساحه المسجد النبوي النهارده واخد بالك انت؟ يعني المسجد النبوي النهارده بعد التوسعات اللي فيه هي دي حجم المدينه ايام رسول الله فشوف بقى الرسول لما كان يطلع من المدينه صاحب العربيات بندخل على طول ايه يعني 450 كيلو تاخد ثلاث اربع ساعات ولا بتاع ويجري لكن سبحان الله يعني بيقول لك وذهب الى بدر اهي اهي دي صفر يلا نص صفر ثم ذهب الى بدر ها بثلاث كميات عارف بين ال- بين المدينه وبين بدر كام كيلو؟ 153 كيلو يعني بنجد في رمضان هو طلع يوم 8 رمضان يوم الاربع 8 رمضان الى غزوه بدر خلي بالك يوم الاربع 8 رمضان كده سبحان الله العظيم و- وذهب الى بدر المسافه 153 كيلو متر شوف حراره الشمس قد ايه شوف الطريق كان ازاي شوف هو كان يتعاقب الثلاثه على البعير وكان منهم من يسير على اقدامه ما كانش معاهم الا فرسين اثنين والثلاثه يبدلوا مع بعض الايه؟ الجمل اللي بيركبوه. شوف 100 ثلاثه يعني زي من هنا وقبل اسكندريه ب 50 كيلو كده ولا حاجه. شوف. وذهب يقول لك زي بالظبط لما يقول لك هنجري السيره ان شاء الله يقول لك ايه؟ ثم ذهب الى تبوك. ده السيره كده آه، ذهب الى تبوك لا يا حبيبي انت تراه بين المدينه وتبوك 827 كيلو متر. وايه؟ ده مش ماشي كده خالص. ده انت حته شنطه قد كده حاطها ملابس احرام والراجل ياخدها منك يحطها فوق العربيه ولا في الشنطه ورا شوف كان مسلم في الرحله نصاب وكانت البتاع التكييف بيحصل وكانت الغربه يا ابني يا حبيبي احمد ربنا لا اله الا الله يا سيدي اختوسن شويه سبحان الله العظيم ده الثاني ايه؟ رايح معاه قربته اللي فيها ميه ومعاه شويه اكل ان كان عيش قد بتاع ولا لحم قليل ها وسيدنا عمر كان قال في تبوك اكلنا خرق القتال يعني ايه وهم ماشيين بالعقل وبالرماح بتاعتهم الشجر في السكه الشجر ايه ناكل صحراء شب يروحوا موقعين الايه الشوك والورق الناشف بتاع الشجر يطحنوه ويسفوه الصحابه وهم اشرف الخلق عند الله ده تلاقي الواد الواد ال- ال- ال- ال- ال- ال- العسكري مجند ابننا سبحان الله اهو بالكيلو أربعة ونص مش عارف ولا غير كده فالماضي ما تعرفليش واحد تجيب لي الدقي ما انت عايز يفضل وبعد كده يقول لك انا عايزك تكلمني عن الجهاد في سبيل الله يا ابني ما دام انت عايز تسير من الماضي عايز تجيب الدقي كلمك عن جهاد في سبيل الله ازاي؟ ها؟ المهم اكلوا خرص القذافي راح منهم يربط الميه ومعاه الاكل وايه؟ وكان بقى السيف السيف يعني الاخوه اللي شافوا السيف بتاع سيدنا علي موجود لغايه النهارده في ناس استولوا عسكر في تركيا وفي ناس اخذوه يعني مصريين طبعا انا مش سرقوه لا يعني اخذوه بس آه، يعني بطريقه لطيفه يعني كده المهم يعني هو في حوزه احد المصريين عليه السيف بتاع سيدنا علي ده لما تيجي تشيله ما تقدرش مجرد شيء لانه سيف رسول الله ده دور فقاه فالرسول كان يحب يسمي كل حاجه اسم يعني البغله بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها اسم الزرعه اللي فيها الميه كان لها الذره فيها اسم السيف كان له اسم سبحان الله الأ- القطه اللي عنده كان له يسمي يحب يسمي الاسماء صلى الله عليه وسلم وكانت سيدة عائشه دول كانوا عندنا حيوان بري ربينه في البيت بري يعني عشان تقول ايه قط كانوا جايبينه مثلا من الصحراء ولا بتاع او من مستانسين وانا حيوان كده من حاطينه في البيت سبحان الله قال يتنطط ويجري ويلعب قال فاذا دخل رسول الله سكن فلا يتحرك من مكانه حتى يخرج رسول الله يا سلام وبص عوالة ترقية ها استاذ احدى الجامعات في احد الكليات كان عايز يترقى واخد بالك انت يقول لك كانت غزوة بدر عمل من اعمال القرصنة آه سبحان الله عمل من اعمال القرصنة والتمام زعلانين من فضيلة الشيخ الغزالي اللي قال ان الراجل ال- ال- اللي بيتكرر على الاسلام ده كان مرتد زعلانين قوي هو انت زعلان ليه؟ ما انت ما زعلانش الا اذا كنت انت تبع ال- ها؟ لذلك احنا عايزين نقطع ايد الحرام بس لو ده درست يا استاذ طب انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ طب ما هي الحرام كده حين انت زعلان من زعلك ما انت قريبه يا انت هيقول له ايه؟ عايزين نبلغ اللي بيدعو الخام ايه يا استاذ دي وحشيه وحشيه المهم ف المسجد بني على 100 ذراع في 100 ذراع بدأوا الصحابة يعملوا ايه؟ عملوا الوزن الأول اللي هو الايه؟ الطول عارف انت بتشوف الراجل الطواب وهو بيعمل شوف الطواب برضه؟ أنا قارب خشب كده قالب يروح جايب يعمل المعجنه دي اللي بتاعت الطين ويروح ايه حاط فيها البتاع ويسويها تطلع ايه ويروح شايل الخشب ويحط جنبها هكذا فعملوا النبل ها وجابوا ال- ال- النخل قطعوا ال- الجذور الاسلاك بتاعت ال- النخل وجابوا الجريد بتاع النخل برضه وبداوا يشتغلوا وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في النسل بنفسه سبب وجود صلى الله عليه وسلم يؤثر بين المهاجرين والانصار انا ما يهمنيش الم- ال- ال- الدرس ده برضه راح في المقدمه لان أصل احنا داخلين على يعني ال- اعظم ما في التاريخ الاسلامي من الغزوات لان عايز افرق مقدمه كبيره الغزوات دي عايزين نجليها ون- ونقف عند ايه؟ عند الدروس فيها هنا لان كل حركه كما قلت في الدرس الماضي وكل سكنه وكل خطوه وكل كلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لنا دروس وعبر عليه الصلاه والسلام وادخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فاولا اصبح لنا وبعدين اخى بين المهاجرين والانصار وبعدين بنى المسجد في بناء المسجد يقال ان ده اول معهد عالمي او معهد عالمي للتربيه
ليه؟ لأن فيه تربى من أدب الجبابرة ومن أذل القياطرة ومن أزال دولة الأكافرة ومن صاروا ملوكا في الدنيا والآخرة وهم صحابة الحبيب يعني المسجد ده وعلى الحفا والرمل ده تربى هذا الجيل العظيم الذي لم يحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد
جيل اعظم جيل عرفات البشريه فبناء المسجد مش مسألة يعني حصان وساس لا المسجد له رسالة أخرى اللهم أعد المساجد إلى ثالث عهدها يا رب المساجد اه المساجد ده ده ده ده- دي قوة لا يستهان بها لأن النهارده أمريكا وأوروبا مذعورين من إيه؟ من مين؟ ها؟ من رواد المساجد من رواد المساجد يعني امريكا النهارده او اوروبا لو شافت ولد رقيق في النادي ولا واد لابس انسيال ولا سلسله ولا واد يتعاطى هيروين او مخدرات ولا بنت لابسه بنطلون ولا شرب امريكا بتبقى زعلانه منه؟ لا بالعكس لازم انا عايز ده يجي نديله رساله ماجستير عندنا ده نديله تصريح بالدخول خلي بالك لكن تعالى بقى يثبت ان انت بتروح المسجد ها وتسمع للعلم وتتعلم وتعرف ما هو الدين الحقيقي ما هو الدين الاسلامي على حق ها وتدافع عنه هل يعجب هذا امريكا؟ لا لا طبعا لا ولكننا لهم غائبون ان شاء الله وبالكتاب الله مستمسكون وعلى طريق رسول رسول الله سائرون وبإذن الله سوف نكون من المنتصرين على كل أعداء كلمة الدين إن شاء الله رب العالمين. عمل المسجد بنى المسجد صلى الله عليه وسلم ثم بنى السوق. يعني إيه بنى السوق؟ قال ابنوا السوق ولا تتركوا السوق لليهود. دي لمحة خطيرة. آه، الرسول ما تسيبوش التجارة في إيد اليهود. التجارة في إيد اليهود يعني صندوق النقد الدولي خلاص يقول لك خلي بالك ها؟ ما تعملش دي اعمل دي تكح كم مره في اليوم تحفظ كم مره خلي بالك انت تنزل السلم بتاع بيتكم كم مره ها تسلم على اخوك كم مره كله بحساب كله بالحساب عن فرق خلي بالك لكن لو السوق في ايدينا كمسلمين لو فينا مئات والاف من تراجع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابو حنيفه الامام الاعظم ابو الحسن الشاذلي ودول كانوا اصحاب ملايين هل كنا نحتاج الى ان نطفئ رؤوسنا لغير الله؟ ابنوا السوق لا تتركوه لليهود شوف شوف النظره الثاقبه لرسول الله ابن السوق وفي السوق بقى العب اول حركه اللي اتقدم عملوها اليهود بنو قينقاع ها شبكوا جي- جي- جلابيه المراه المسلمه الصحابيه في الياقه بتاعت مسلمه قامت اتكسبت واحد مسلم غيور اين الغيره راح قام شاف اللي عمل كده راح قتله لو في زماننا كان يقول لك الشرعيه الدوليه ضبط الناس تضافي على ادوات ضبط الناس ازاي يعني؟ يفك العراق يقول لك ضبط الناس إيه؟ سبحان الله واحد عسكري انجليزي والله بيقول ايه مره في التلفزيون البريطاني الافريقيين دول آه، متوحشين وبالذات المسلمين قال ليه مذيعه بتساله ليه؟ اتخيل تخيلي وانا بقتله يحطني يعني مثلا الله يخرب بيتك يعني سبحان الله عايز تقتله ويرفعك عظيم سلام شوف شوف النظرة شوف نظرتهم إلينا نظرة نظرة قال ايه ازاي أنا الذي انت تستسلم له عشان يقتلك بمزاجه سبحان الله شوف هذه نظرة الغرب لنا وما زلت أؤكد ان ذوي الجلود البيضاء والعيون الزرقاء والخضراء والشعور الشقراء لهم قلوب سوداء لا يحبون رب الارض ولا رب السماء. قلوب سوداء سوداء سوداء آه. ثبت معروف وباين واضح بس احنا بنتأكد. وجدنا وجدنا ان نقوم جميعا ان شاء الله بعد ذلك بمقاطعه كل ما هي سلعه تنتجها دولة تكن للإسلام شرا. أي سلعة تنتجها أي دولة طالما إن فيها سبيل من بلد مسلم يبقى نشتري بتاع البلد المسلم ولا نشتري من سلعة البلد التي تناصب المسلمين العداوة. يا ريت دي تبقى ايه حاجه جوانا عشان نبتدي بقى يعني نبقى مسلمين بحق اللهم انصر الاسلام يا رب العالمين ابن السوق فلا تتركوه لليهود بنى السوق ثم مر على وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة تسعة عشر شهرا يعني سنة و... وسبعة اشهر وجاءت غزوة بدر هل سبق غزوة بدر غزوات سبق غزوة بدر غزوتان آه، ثلاث غزوات واربع سرايا الفرق بين السرية والغزوة السرية التي يقودها احد الصحابة والغزوة هي التي يقودها الرسول بنفسه يعني لما تسمع عن دي ك- غزوة يبقى ده إيه؟ تحت قيادة الحبيب المصطفى يقول لك يا يعني كان في غزوات قبل بدر اه كان في غزوة بدر الأولى قبل بدر على طول كنت اسمها بدر ايه؟ الكبرى في غزوة بدر الأولى في غزوة بواط بواط ها؟ زين واو ألف صح مكان اسم مكانها وغزوة العشيرة وغزوة ودان في أربع غزوات أهو الأربع غزوات دول طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في حملات تأديبية تفتيشية على كان ال- العي- البعض من العير بتاع قريش كانت بتعدي وتروح ترجع إلى مكة أو خارجة من مكة فكانوا عايزين يقطعوا على الطريق ولكن لا تحدث. المستشرقين وتلاميذهم عندنا النهارده العلمانيين اللي موجودين في مصر يقول لك ان الغزوات دي دي قرصنه ايه يعني يا جماعه جيش يطلع يقطع الطريق على قاصده اقتصاديه ازاي يعني؟ عايز اقف عند الحته دي برضه شويه عشان لو واحد يعني تاجر قال لك الكلام ده تعرف ترد عليه لان الفجور كثير في بلاد الاسلام رغم ما هنا من صلاح هنا ايضا في فجور مطلعين شويه كتب عبارة عن الحاد عالمي وخروج عن يعني الكتاب والسنة ويسموها لك سلسلة كتب التنوير تنوير ايه؟ لتطوير وتعديل وإبعاد للمسلمين عن إسلامهم وكل الكتب اللي طلعت يعني حقيقة الأظهر يمنعها حقيقة يعني عشان ندي كل بس واحد حقه برضه احنا يعني الأظهر مع يعني لكن برضه ما يزال يعني في رجال برضه مخلصين إن شاء الله اللهم يعزهم من غفلته يا رب العالمين. اه فالأظهر هي منع هذه الكتب. وبعدين كتاب يتكلم على الأقل 10 جنيه كان بيبيعوه بربع جنيه. يبقى يبقى يبقى الدنيا ايه؟ ها؟ سبحان الله النية غير سليمة. النية غير سليمة. طب ما تطبع لي بقى تفسير ابن كثير ويقول بجنيه ده لو بالقسط حتى يعني القسط مشكوك فيه لكن يعني ده بعضه ماشي ها ما تطبع لي كتاب الاختيار لابي حنيفه في الفقه ولا الشرح الصغير لمالك ولا الام للشافعي ولا المقنع ها للامام احمد في الفقه ها وسيره ابن هشام اي حاجه من دي وبيعها لي بجنيه بلاش بربع جنيه لا يا سيدي انا راضي بجنيه انا راضي ب 2 جنيه عليا 3 جنيه ايوه واخد بالك لكن ازاي لكن ازاي فالمهم ان جماعه من اعداء اللي يقول لك يا عم ده كانت عمليه ارصد اللي عليه يبقى ارض اتخذت فلوس اتخذت وكان منهم اصحاب ثراء واسع مصعب بن عمير رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص عثمان بن عفان وده كان لهم ممالك و- و- و- واراضي وضياع وقصور كلها كافر اذا هل من حق من سلب منه شيء وبين ه- وبينه وبين هذه ال- ال- ال- بين مكه وبينهم حرب هل يباح لي ان اخذ مالي ام لا يباح؟ يباح طبعا يباح طبعا طيب اذا سبحان الله العظيم من ذا الذي يقول ان عمليات الغزوات دي قرصنه؟ ازاي؟ لو راح يسترجع ماله اللي اتاخد فسبقت غزوه بدر اربع غزوات وبضع وبضع, وبضع من سرايا يعني ما بين اربعه وسته كانت اول سريه عبد الله آه، سيدنا حمزه بن حمزه بن عبد المطلب واللي تليها عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وتتالت بعد ذلك السرايا الى ان جاءت غزوه بدر. انا عايز برضو في لمحه لطيفه قوي يعني آه، وجدناها في كتب السيره لما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ودي نقطه مهمه جدا اول خطبه خطبها الحبيب المصطفى في المدينه كانت ايه؟ آه حلوه أوي. يعني مهمه لان احنا هنقول اول خطبه ان شاء الله وفي نهايه الغزوات نشرح لكم خطبه الوداع يبقى احنا قلنا في بدايه الغزوات اول خطبه للرسول في المدينه واخر الغزوات هو خطبه الوداع ها يبقى كده ما بينهم ايه؟ لان شوف الرسول اول حاجه يقولها للمدينه واهل المدينه المسلمين قال لهم ايه؟ تفرق كتير قوي ما تصلوا عليه. اما بعد ايها الناس فقدموا لانفسكم الرسول كان استاذ البلاغه قدموا لانفسكم يعني هات اللي هو ايه؟ خير ولا شر؟ خير طبعا قدموا لكم ده تعبير بلاغي غريب جدا قدموا ما تعبير قراني اصلا قدموا لانفسكم شوف انت بس ممكن تقدم لابنك هديه او للمدير بتاعك او لمراتك او لاخوك بتقدم ايه؟ هدية. لا ده تقدم لمين بقى المره دي؟ لنفسك فماذا تقدم لنفسك؟ تقدم اعمالا صالحه تقدم هدايه تقدم توبه تقدم توكل على الله تقدم يقين بالله عز وجل لان ما دام عندك يقين سبحان الله سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسيه هرب الفيروزان وده احد قوات الفرس اللي شاف المسلمين منه كل يعني عنف فكان نفس المسلمين الجيش ده ان يمسكوا ويقبضوا على مين؟ على الفيروزان ده قادرين يقبضوا عليه الراجل جه بعد ما انتصر المسلمين راح هرب وهو عارف شوارع ومداخل ومخارج المدائن فعارف اماكنها فبيروح يهرب منهم فتبعه بعض من المسلمين بقيادة سعد فجه في منعطف دخل في- بالفرس بتاعهم في شوية حمير جايين حمير جاية شايلة فوقها جرار من عسل خلي بالك جرار من ايه؟ من عسل فالحصان لما دخل وسط الحمير فيه حمارين ثلاثة وقعوا فالحمير اتكبست على بعض راحت الج- الجرار بتاعت العسل مكسرة راح العسل ساعة على الأرض وكان كمية كبيرة جدا راح الفرس بتاعه رجليه متزحلقه راح نازل هو في الحسن راحوا ايه؟ المسلمين راحوا ماسكينه فتبسم سعد وقال ان لله جنودا من عسل. يا سلام ده جنود ربنا كلها والله سبحانه شوف شوف لما ربنا يجعل الكون كله في خدمه الموحد اه ان لله جنودا من عسل اه وانت راجل عسل وده انت جند من جنود الله اما بعد فقدموا لانفسكم تعلمون والله ليصعقن احدكم شوف بدايه بدايه ايه واحد يقول لك اكيد اول خطوه في المدينه كانت حنينه لا ده جاب لهم الايه اول حاجه الصعق يذكرهم بالاخير على طول يقول لك اه همام بتوع الدار الاخير عامه لا لا لا بيعقد الامور لا متطرف لا متشدد لا ارهاب لا. الرسول بقى بيذكرهم بالاخير ثم لا دعن غنمه ليس لها راعي دي على على حاجتين يا اما راعي الغنم هيحدث الامن والامان في العالم الاسلامي لدرجه راعي الغنم هيسيب غنمه من غير حد ما ياخد باله منها والراعي هو الله يعني يحدث الامن والامان والناس تسيب بيوتها مفتوحه ودكاكينها مفتوحه محدش يسرق لان اللي يسرق ايده او لا دعن غنمه ليس لها راحة يعني يوم يميل ملك الموت يغض روحه يبقى الغنم قاعد ايه وخلاص وترك كل شيء خلفه وانا اميل للايه؟ للراي الاول للتفسير الاول ليه؟ لان الانسان قد راينا كيف حدث بالامانه ايام الصحابه وايام ال- ال- السلف الصالح حتى ان في احد آه، في خلافة الدولة العباسية وجدوا في بيت المال كيس في قمح حبيت القمح قدر نواة البلح فقال المستنصر بالله اللي هو امير المؤمنين والله ان هذه حبات كانت تخرج من الارض في ايام العدل يعني ايام عدل الامراء كان البركه بتيجي ايه؟ لان لان من علامات الساعه الايه؟ من علامات الساعه الكبرى ان بعد ما سيدنا عيسى عليه السلام ياخذ عباد الله جانب الطور ويميت الله ياجوج وماجوج فيما سمعتم في الدار الاخره ثم بعد ذلك يقول الله للارض ردي بركتك يبقى دليل ان البركه كانت في الارض من زمان ترجع تاني ايه؟ البركه اسمع بركه ترد ازاي بقى؟ قال فيستظل الناس فيستظل الفئام من الناس الفئام يعني ال 50 70 100 200 واحد بقحط الرمانه يعني نص قشرة الرمانة 30 40 50 واحد يقعدوا في ظلها يبقى الرمانة قد ايه؟ يعني 30 40 واحد يقعدوا في ظل نص الرمانة فاهم؟ ويشرب الفئام من الناس 50 60 واحد لقحة الإبل فتكفيهم يعني يحلب الحلبة الواحدة يشرب منها 60 واحد لو كل واحد ياخد له نص لتر يبقى الحلبة واحدة فيها كام لتر؟ ها؟ سبحان الله وتلعب الحياء ويلعب الصبيان بالحياء يقول لك اه يعني كلنا نبقى رفاعية بقى ولا ايه؟ لا يعني يلعب الص- يحدث الأمن وتلعب وتحرس الذئاب الغنم وتلعب الن- النمور مع البقر ياه يعني يحدث الايه؟ البركة تاني ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آفاقهم فيموت كل واحد فلا يبقى على الأرض إلا لكع ابن لكع عليهم تقوم الساعة يعني لما تيجي تقوم الساعة هي دي إيه؟ آخر حاجة في علامات الساعة أن البركة ترد للأرض مرة ثانية رد مرة أخرى للأرض اللهم بارك لنا في أخواتنا وفي أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا وأهلينا وبلدنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي ثم ليقولن له ربه وده بقى التفسير اللي هو على اساس ان يعني هو هيموت يعني ليس له ترجمان ولا صاح ولا حاجب يحجبه يعني العبد مننا هيقف قدام رب انت اول خطبه لما تصير في المدينه هيقف العبد امام الله يوم القيامه ليس بينه حاجب الم ياتك رسولي فبلغك بلغ ولا بلغك بلغ نشهد انه بلغ اه واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك عملت ايه بقى الرسول جالك ونديت لك مال ووسعت عليك عملت ايه ها. فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر امامه فلا يرى غير جهنم يا ستار يا رب فمن استطاع ان يقي نفسه من النار ولو بشق تمره فليفعل نسمع اذان العشاء ان شاء الله صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم في اول خطبه خطبها في المدينه فمن استطاع ان يقي نفسه من النار ولو بشق تمره فليفعل ومن لم يجد فبكلمه طيبه فان بها تجزى الحسنه عشر امثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم وعلى رسول الله. الرسول أكيد دايما كان يسلم على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه أول خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. ثم نأتي بين يدي غزوة بدر. في القبائل العربية الأمر الغريب لما تقعد تترجم الأحداث يقول لك يا أخي كانوا بيتخانقوا على أقل حاجة وتقوم الحروب. من حكمة الله عز وجل المشركين قبل الإسلام يعني كانوا بيتقاتلوا ويتحاربوا على أشبه الأمور سبحان الله أتاري بقى ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه ومن سابق علمه أنه بيجهزهم لأنه دول هم اللي هينشروا الإسلام في القتال بعد ذلك يعني هم في الجاهلية كانت حروب حروب حروب فاصبحت أصبحت مرحلة إيه؟ مرحلة تدريبية لما يأتي بعد ذلك بعد ما كانت حمية وعصبية بقت ايه؟ بنصرة دين الله عز وجل بعد ما كان نصر ال- ال- القبيلة ونصر ال- بدأ هم دول نفسهم ربنا يجعلهم عشان ايه؟ يبقى هم دول جنود المستقبل. فبقول لك امثلة عن ترى العبد بنقول دي مثل في الشجاعة. انت نفسك لما تحب تستريح اعصابك تسمع ايه الناس اللي بلاش انت الناس اللي في كده اللي اللي ما بيروحوش الجوامع يقول لك اعصابي تعبانه لازم اسمع موسيقى كلاسيك يا سلام يا اخي اه طب موسيقى ليل صعب يقعد على الليل انت يقول لك إيه، أحب يعني اهدى طب انت مثلا تسمع ايات الله تهدى الذكر تهدى مجلس العلم تهدى عن طرف بقى كان إيه اللي يهديه ايه اللي يبسطه ايه اللي يخليه يبقى في حاله شغل كده وحاله فرح يقول ايه أسمعاني نغمة الأسياف حتى تطرباني يعني نغم ايه النغم اللي يطربه؟ صوت الصيف اسمعاني نغمة الاشياء حتى تطرباني افضل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني وقليل الرمح كان فوق قدري يؤنساني يعني صوت الرمح الرمح مع السيف مع النبال وهي بتعمل صلصله كده وصوت هو ده بيحصل يحصل له انا تعال للحارث بن بشر الحارث بن بشر راجل عايز يتجوز بنت عمه فعمه قال له بقول لك ايه بنتي مهرها غالي شويه قال له تعال قال له لا بيقلب بيهدد القبيله لو جبت راجل هو ده مهرها انت لو رحت لعمك وقال لك آه، هات حتى راس القطه يا عم. بقول لك ايه يا عم احنا لا نتجوز ولا نخطب هتقول لي يا عم. قال له اكل وافق او عمه مش عايز يجوزه عمه مش عايز بس مش عايز يجيب له من الاخر فهو ما فهمش يعني فطلع ولاقى الاسد وعاد برد الاسد ووقف اللقاء اللي بينه وبين الاسد في 112 بيت ذكر في هذه القصيده من اسماء الاسد 400 اسم لذلك القران لما نزل عليهم اخرجت صح ولا لا؟ لما تقرا الايه كده تقول يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ ده هو بقى فاهم قال ايه بقى؟ ليه يوم الجا- عمو بقى ما ما هو عم. هو ده راس الناس انا خلاص تجوزت قال له بس انا هقول خطبه في الجواز قول يا عم خطبه وقف بقى يقول خطبه وسط ايه القبيله كلها يقول لي بنت عمه ايه بقى افاطم يبقى عرفنا اسمها ايه ها عمل ايه اه افاطم لو رايت ببطن خبت بطن الم- ال- الارض الموقع ارض الموقعه لو المكان اللي التقى فيه بالاسد افاطم لو رايت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر اخاك بشرا الهزبر اللي هو ايه؟ لا تتفتح عليك ايوه كده وقد لاقى الهزبر اخاك بشرا اذا لرايت ليثا ها ان ليثا اسم كان هو الاسد اهو اذا لرايت ليثا اما ليثا اما يعني ايه؟ قصد اه يعني اما يعني ايه؟ قصد زي يممه ها يمم وجهه شطرة يعني ايه؟ قصد. لغه عربيه آه والله اترجم تاني لغه عربيه والله آه. اذا رم- لرايت ليثا ان ليثا هزبرا اغلبا لاقى هزبرا برضه يقول ايه؟ هزبرا. وبعدين بيدخل المعركه بقى تبهنك اذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقلت مهرا تبهنك تبهنك يعني تراجع اه اه تبهنك اذ تقاعس عنه مهر يعني المهر الفرد بتاعه مع بتعاون على الحروب اما ما شاف الاسد ومنظر راح ايه؟ كاشف لورا رجع ها تبهنس استقاعد عنه مهري محاذرة فقلت عقلت مهرا ألن قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا وبعدين قعد يوجه كلامه للأسد ده يا ليت يا ليت التم- التمس غيري إن لحمي كان مرا تبغي لابن آه، آه، تبغي للأشباب قوتا وأنا أبغي لابنة الأعمام مهرا المهم الراجل بقى لغاية ما اداله ضربة من الناحية دي الأسد كسر وهسته في الناحية دي راح داخل له من الناحية الشمال المهم في الآخر خالص يعني ايه رايت ايه بناء مش مخره نزل البناء وبعدين في الاخر بيعتذر له بيقول له يعني معناها يا اسد ما تزعلش قوي لان انت قابلت واحد اجدع منك فما يعني انت مت موته كريمه موته يعني على ايد واحد ايه صنديق هذا المقاتل بيقاتل عشان يجوز بنت عمه تخيل كيف مقاتل الاسلام يبقى قتال شكله يبقى اه يبقى شوف النعش يبقى دول جربوا تجريب عملي في البدايه بحكمة يعلمها الله عز وجل سبحان الله العظيم عشان آه، آه، آه، سبحان الله عشان يبقوا- هم دول جنود المستقبل تعال نقطة تانية الصحابة كان أول ما العربي يشك زي ما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح الأول يسيب ال- ال- البلد اللي هي المدينة زي مكة مثلا مكة بتبقى اسمها مدينة مش قرية ولا قرية ولا بلد بلد لا مدينة مدينة سبحان الله لأنها قرية قرية زي المدينة يعني بلد يسيبها يقعد في الإيه؟ في البادية في الصحراء لما يروح في الصحراء أولا لأسباب ثلاثة يتربى على الخشونة بالذات اولاد الناس اللي هم الكبار دول يروح ايه يربوهم الاول على ايه؟ على الخشونه. وبعدين يتربى على الفروسيه وبعدين يتعلم اللغه العربيه الفصحى. يعني انت لما تسمع الراجل بتاع الباديه في لغته غير لما تسمع الراجل ال- الاتيكيت. يعني قلت لك واحد من رواد احد النوادي ها في رمضان اللي فات ده يقول لك الحمد لله والله انا ال- امبارح قريت سوشي اكتر من القران واخد بالك انت آه. هذا واحد ومسلم ها فهو كنت اكتر من القران فما شاء الله عليه اهو معلوماته كده لا دخل مدرسة مش مدرسة اللي هو ولا اتعلم لغة عربية ولا يعرف يتكلم عادي ده كلمة عربي وثلاثة انجليزي واثنين فرنساوي وخمسة ايطالي و- وهكذا كده. سبحان الله واحنا نفسنا في ال- لو حد اتكلم شاب لغة عربية يضحكوا عليه اللقاء ده متخلف لغة عربية ايه يا عم؟ مع انها لغة القرآن وكان الرسول يحبها أحب العربية لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة بالعربية. آه. لغة بلسان عربي مبين. كان عربي. وهو أنزل القرآن ولذلك ال- لبيد بن أبي ربيعة أحد أصحاب المعلقات لما أسلم بطل شعر. فقال له أين شعرك يا نبي؟ قال له يا رسول الله وهل هناك بلاغة بعد بلاغة كلام الله معقولة شعر مين خلاص خلاص الشعر ده ابن هارب بن سنان اللي, اللي اصلح ما بين عبده وبين بعد 40 سنة قال له يا ابت اعطني فخور ذلك اليوم يعني ايه انا عايز انا عايز اخطب خطبة يوم الصلح اقولها على مستوى ال- ال- الجزيرة العربية كلها وقف يخطب خطبة من مطلع الشمس الى مغربها لم يكرر جملة ولم يعد كلمة يبقى يبقى انا بره بقى ولازم ده ما يوقفوش عند حد برضه الا كلام الله صح ولا لا؟ لازم كده ولذلك سبحان الله من من الاعاجيب ان ابو جهل وابو لهب وعقبه واميه بن خلف طردوا قريش وهم طالعين للحرب في بدر راحوا طافوا حول الكعبه سبعه وامسكوا باكثر الكعبه ودعوا رب العباد خلي بالك اللهم انصر اعز وافضل الجندين وارفع افضل الرايتين وانصر خير الدينين وكان الله قال وانا قد استجبت
هذا بقى اللي بيدعي الروح يدعي عليه يا رب أنا انصر احسن الدينين وافضل الجنديين وارفع احسن الرايتين فخلاص حظ استجاب الله له سبحان الله نعم سيدي اولا هو في ذات نفسه مقتنع تماما انه ليس على حق ليه نعرف من الكلام ده قالوا لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اللي هم كانوا عارفين ان الرسول على ايه؟ على هدى لئن نتبع الهدى معك وهم لما راحوا وعسكروا في مصر وبعدين ابو سفيان بعثهم قال لهم خلاص العير نفر انتهى القافله مشي القافله خلاص هتحاربوا ليه؟ فالاحنف بن شريح وكان احد زعماء القوم قال يا باشا ما بقاؤنا هنا؟ فقعد هنا قال لا انا اعود والله اننا سوف نمكث هنا ونحارب محمدا ونقتله ومن معه ونشتتهم في الجبال ثم تلعب لنا الصيان ونشرب الخمور اياما ثلاثه عند غد فتتحدث العرب كلها بشجاعتنا وقوتنا فاثار الحميه بتاع مين؟ بتاع ال- ال- ال- ال- ال- ال- المشركين راح الاخبث بن شويه واخده على جنب قال له ابا جهل قال له نعم قال له بحق الالهه يعني حد حد قال عنده يعني هل محمد كذاب؟ انا بيني وبينك هو مش قدام حد يعني ده مشرك وده مشرك وده ريس وده ريس بلاش ده زعيم وده زعيم خلي بالك انت قال شوف ده لا محمد لا يكذب على ربه ولا يكذب علينا فكنا نلقبه بالامين الله الله الله الله الله لما انت مش عارف ان هو امين وصادق ومثبت فلما هذا طب ما تيجي نرجع بقى قال لا لا تصارعنا نحن ومن وعزمناه سقوا فسقينا يعني سقوا الحديد وابدا سقايه الحديد ده شرع كان شرع اه يعني احنا بينا سقايه الحديد هو اه كانت لهم السدانه اللي هي ايه رعايه الكعبه والبيت الحرام يعني وكانت سنه الرايه اللي هي ال- ال- اللي وقت الحرب يعني صح؟ كانت لهم كذا وكان لنا كذا كان لهم كذا وكان لهم كذا فقالوا منا نبي فمن اين ناتي بهذا الفقر والله لا نؤمن به ابدا يعني مثلا ايه بقى اه انت بقى خلاص واحد معاند انا بقى هم بيعملوا كذا واحنا بنعمل كذا هم اغنياء واحنا اغنياء هم وصلوا الدرجه واحنا وصلنا هم مش عارف ايه لكن اول ما قالوا احنا مننا نبي طب نطلع دي ازاي بقى فهو واثق 100% انه على حق وهم يعلمون انهم على باطل ولتعرفنهم في لحن القول ولذلك سبحان الله كما يعني راينا كيف كانوا آه، كان العقلاء منهم آه، وبعد ذلك كانوا ايه؟ بعد ذلك آه، من من ال- من المؤمنين ولذلك الصحابه بعد ذلك والكلام ده هنبقى نشوفه ان شاء الله زعلوا ان لم يظفروا بعكرمه بن ابي جهل وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وابو سفيان فعلا يا خبر الصناديق كنا عايزين نجيلهم يعني فيتبسم رسول الله ليه؟ لان انا محدود الفكر ودي يا اخوة ما كنت جبت عمرو بن العاص ده وجبت خالد بن الوليد اتقتل صح ولا مش صح؟ لكن الرسول يريه يريه الله ما لا نرى ويتبعه ما لا نسمع يجي بقى خالد بن الوليد ويجي عمرو بن العاص ويجي ابو سفيان ويجي عكرمه بقى هم مين دول بقى؟ ها؟ اعظم الفاتحين في تاريخ الاسلام. اه سيدنا خالد لما استعصت عليه ال ال ال بتوع اليمامه ده مسيلمه وقعد 17 يوم محصره قال اقسم بالله لو منحنا الله اكتافهم لجعلت من جماجمهم هرما مش نعرف زي ايه طب ربنا لما فتح عليهم و... ها ودخلوا على مسيلمه في الحديقه ومسيلمه قاعد يقول اللي حواليه إيه؟ هي في هجر يروح يحاربوا شويه خالد ويرجعوا هي مسيلمه لسه جميل ما نزلش يقول لي لسه طب نروح نحارب شويه تاني يروحوا تاني الهزيمه لازمه فيهم لا ما تخافوش ف فلما جبريل قال جبريل نزل دلوقتي قال ايه؟ أنا- لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون برضه ما يدخلش الكلام ده نفوخهم اقول لك ايه؟ برضه نروح قاتل ونرجع هنا جبريل نزل بحاجه لا نزل قال ايه؟ يا ابو الضعي يا ابو الضعي نبقي كما تنقي نصفك في الماء ونصفك في الطين يا عم دي بلاغه دي ده انت بتتكلم لازم تعلمها ها؟ المهم في الاخر خالص هو هرب ايه رايح فين؟ قال جبريل لا نزل قال لي اهرب سيب ارض المعركه يجري معقولة جبريل هينزل عليك كذاب المهم منح الله خالد رضي الله عنه والصحابة والتبين حتى فايه عمل ايه خالد بقى؟ عمل هرب من جمائم الاعداء من 3000 رأس وبقية القبائل اللي كان بيشاور عنه ها؟ انه انه يرجع في كلامه لا بقى ده احنا حبايب خلي بالك لان الله عز وجل جعل الاسلام مصحف وسيف ها ترهبون به عدو الله وعدوته ولان جند من جنود الله الرعب اللي بيقذفه الله عز وجل في قلوب الاعداء يعني انا اعلم ان بعض من المسلمين في فتره الستينات من المسلمين الصالحين اللي حبسوا في السجون كان مجرد واحد منهم يتحرك من الزنزانه بتاع الحبس الانفرادي يروح لغايه مرة الميه اذا سمع له ويرجع تعلن حالة الطوارئ في جميع سجون مصر من اسكندرية إلى أسوان. مرة حركة واحد هو أعدم لابس قميص بالسيف بس لكن منع شوف الروح اللي بيسكت في القران كمان انت بقى لو تصدق في القضيه وتبقى صادق في قضيتك خلاص انت صادق والله لو وقفت الجبال وال- ومن في الارض ومن في اي مكان ضدك وانت معك رب العباد فلا يهديك احد وفي الصدق يكون ايه؟ رايك وتكون عملك لله رب العالمين. ولعلنا راينا هذه القصه التي رويت في الاثر ان آه، واحد لقي شجره الناس ايه؟ آه، عايزين بيعبدوها بالدول اللي يطوفوا حواليها واللي ما بتولدش تتعامل مش عارف الاثر بتاعها ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه ده؟ هو هيقطعها قابله ابليس في صوره شخص راح فين؟ اه مع الشجره الناس بتشرك عليها قال يا عم انت مالك ما تسيب يا عم يا عم خليك في حالك اه الكلام اللي هو ايه النعم ده يا عم خلي الناس يا عم انت خدت بلد ولقيتهم بيعبدوا العجله حس حط له يا عم يا عم اقول لك حاجه ارجع بيتكم انت ما حسكش مغرض عليه وعامل لي بس مجاهد بتاع انت ارجع بيتك وكل يوم ترفع المكتة تلاقي 10 دنانير تحت راسك هو قال كده انا اصحي انا بل يعبد لوحده ياكل شجره ياكل دم انا انا عارف حاجه رفع المكتة ثاني يوم ماليش حاجه ثالث يوم ماليش حاجه رابع يوم سبحان الله الله وبعدين آه، راح بقى خد وراح بقى على ايه؟ على الشجره بقى قبله دي بقى على مين؟ قال عم انت كذاب لا انت جبت لك الضريح ما يقع تعمل لا قريت اول مره غضبة لله فما كان احد يستطيع ان يوقفك الا حبك للدنيا فانت اليوم تخرج غضبة لنفسك فلو تقدمت خطوه قطعت انا يدك اه ما دام غضبت لله اذا ما تنتصرش اللهم اجعل غضبتنا لله يا رب العالمين آه، هذه هي تكملة المقدمة بين هذه غزوة بدر وإن شاء الله نلتقي بإذن الله رب العالمين في الاثنين القادم أريد أن أقول كلمة قبل أن ينتهي الدرس إن شاء الله. أول كلمة بخصوص ال- الصناديق اللي بره احنا الصناديق من ساعة ما جينا المسجد هنا واحنا مالناش دعوة بيها. ما حدش يحط في الصناديق حاجة، ما حدش حط الصناديق. اللي حاططها ما اعرفش بياخدها ولا جايب ايه. فما ما ارجوكم ما حدش يحط في الصناديق حاجه لما نحتاج حاجه للجامع بنخلي حد يعمل على طول ما بنحتاجش مش حد يقول لك ده صندوق مش عارف ايه وده صندوق ايه وده صندوق لا مفيش الكلام ده وليغضب من يغضب لكن الصندوق انا لا ادري عنها شيئا عشان بقى ده ايه ال- ذمتي خاليه امامكم انا ما اعرفش عن الطريق حاجه من ساعه ما جيت المسجد الى ان يعني يقضي الله امرا كان مفعولا الصناديق ال- الجامع- جوه الجامع بره الجامع انا لا دا- لا دخل لي بها ولا اعرف اين تذهب نقودها ما اعرفش دي نقطه النقطه الثانيه الاخوات بالله بيجي لهم كثيرات من محترفات التسول ويقعدوا بقى طبعا وستاتنا بالذات عواطفهن جياشه ويبدا حتى عيطها شويه ده انا عندي ابني عنده مش عارف ايه ورجله مقطوعه ومش عارف ايه الكلام الفاضي كله يعني سبحان الله انا اريد ان اقول لازم اخواتنا الستات يبقوا يعني صحيين ويبقى يتخطوا الحقائق ولكن دي عنوانك وفي ناس مباريات من عندنا من المسجد ممكن يقوموا بمساله التحري حتى تذهب الاموال او العين الفرع عن حد يروح يوديها بس عن طريق الثقه وبعد التحري واخذ الايه البيانات الكامله اما اي نصب واحتيال جوه الجامع فدي احنا ايه احنا مش عايزينها يعني ارجو إيه ان احنا ناخد بالنا من المساله دي كويس قوي دي نقطه النقطه وطبعا بالنسبه للرجاله نفس القضيه نفس القضيه آه بالنسبه لرساله لمتني وهي طبعا رسالة لكل ال- ال- الشباب كثير من الشباب لا يستطيع الزواج نتيجة الغلاء والظروف اللي احنا فيها فبيقول يعني البلايا في البلايا في الشارع والعرايا والكاسيات العاريات ماشيين نعمل ايه؟ فأولا نحن ندعو الله لشبابنا بالعصمة وأن يحصنهم رب العباد من كل سوء وأن يرقق عليهم قلوب يعني أولياء أمور البنات في تيسير أمر الزواج وبعدين على الشاب أن يكثر من الصوم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وأنا أهيد بالإخوة الأغنياء أن يقوموا بالتبرع من ضمن زكاة أموالهم بتزويج الشباب الغير قادر وده أعظم بند من جنود الزكاة أن يزوج الغني أخ- اخوه الفقير وابنه الفقير وابن اخوه الفقير ليه؟ لان ده من اعظم يعني مش ابنه ابنه يعني من هو في مقام ابنه ان ده مصرف من مصارف الزكاه وانت ايها الشاب الصالح عليك اكثر من مجالس العلم الاكثار من قراءه القران ركعتين في جوف الليل وادعو الله آه، يعني بالعصمه ان ربنا على ما شاء قدير بعد فتره ان شاء الله عندنا عقد قران يعني هو صحيح آه، اخ وابن من ابنائي مني لان هو ال- الم... له فضل عليا لانه المدرس بتاع ابني بتاع احمد عمر فانا له فضل عليا وانتم كلكم لكم فضل عليا فانا ان شاء الله يعني بعد العشاء هنعقد له قرار وندعو له بالخير ولشبابنا جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته